عزيزي المشاهد أهلا ومرحبا بيك مرة جديدة في لقائنا عشان نجاوب على أسئلتك في برنامج أسئلة عن الإيمان يسعدنا ويشرفنا إن احنا نتلقى أسئلتك ويسعدنا إن احنا نرد لك على كل سؤال تبعته لنا أيضا يشرفنا موجود معانا أبينا القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا يا أبونا اهلا أهلا بيك نواصل حديثنا عن موضوع استحالة تحريف المق... الكتاب المقدس آه، تكلمنا في مرات سابقة عن استحالة تحريف الكتاب المقدس أولا بشهادة الكتاب لنفسه ثانيا لشهادة القرآن للكتاب المقدس ثالثا للشهادات العلمية ال- الآثار النسخ القديمة الموجودة في كل مكان ثالثا المنطق آه، النهارده يا قدس أبونا في موضوع تاني هنتكلم فيه اللي هو شهادة علماء الإسلام في كثير من علماء الإسلام قد شهدوا للكتاب المقدس أنه لم يحرف فهل ممكن تلقي لنا ضوء على هذه الشهادات؟
بالتاكيد بالتاكيد استكمالا للحديث اللي بدأناه عن الشهادات لصحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه فنأتي أيضا إلى شهادة علماء الإسلام علماء الإسلام من علماء الإسلام الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري قال في صحيحه على تفسير الآية بتاعت يحرفون الكلم عن مواضعه قال يحرفون الكلم أي يزيلون الكلم والواقع أنه ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ده الواقع لا يزيل لفظ من كتب الله ده مين اللي قايل؟
البخاري في صحيح البخاري اللي هو بيعتبر الكتاب الثاني بعد, بعد القرآن.
القرآن.
من القوة والثقة طبعا آه.
ولكنهم يحرفون أي يتأولونه يتحرفونه يعني يتأولونه على غير تأويله يعني يفسرونه على غير تفسيره فالنص موجود واللفظ موجود اللي بيتغير مجرد اللي بيفهموه بيفهموه على غير معناه وقال هو نفسه في كتابه له كتاب تاني اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري أيوة
قد سئل ابن تيمية وده فقيه من فقهاء الإسلام المعروفين عن هذه المسألة تحريف الكتاب المقدس فأجاب في فتواه من أقوال العلماء هو بيفتي كده يقول لك من أقوال العلماء لا تبديل إلا في المعنى لا تبديل إلا في المعنى يعني النص مش مبدل العلامة شاه ولي الله قال في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير قال إن في ترجمة التوراة وتفسير النصوص وتفسير النصوص قد حرف اليهود معنى بعض الآيات ولكنهم لم يحرفوا النص الأصلي وقد اتفق على هذا القول ابن عباس أيضا المعنى وليس ليه النص الأصلي محدش يقدر يغير النص أربعة الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير في سورة البقرة 174 نقلا عن ابن عباس يقول انهم قالوا كانوا انهم كانوا يحرفون ظاهر التوراة والانجيل الناس بيقولوا يعني ان هم بيغيروا ظاهر التوراة والانجيل يعني النص وهذا ممتنع وهذا ممتنع لأنهما كانا كتابين بالغا بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما يتعذر بل كانوا يكتمون التأويل ادي كلمة يحرفونه مم.
يعني يكتمون التأويل يعني يبقوا عارفين التفسير بس ايه مم.
يخف- شايلينه جوه يخفوه مم.
وقال أيضا في تفسير سورة آل عمران 78 قال كيف يمكن كيف يمكن إدخال التحريف في التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس شوي شوي أصل اللي بيعترض على التحريف ده وبيقول إن الكتاب اتحرف ده بيحكم على نفسه إنه جاهل ما بيفهمش وما قراش ما بيدرس وما بيعرفش زي واحد يقول لك الشمس ما طلعتش النهارده يا عم دي بتحرق الناس بيطلعوا مالية الدنيا يوم طلع ينكرون الشمس آه.
في وضح النهار وبيسيئوا لنفسهم لنفسهم.
ولفكرهم اولا هو الخسران فشفت بقى الرازي بيقول ايه يقول في تفسير سورة آل عمران آية 78 كيف يمكن إدخال التحريف في التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس انشهرت هيغير ايه ولا ايه وقال أيضا في تفسير سورة النساء آية 46 يقول ايه إن المراد بالتحريف إلقاء الشبهة الباطلة والتأويلات التفاسير الفاسدة وجر اللفظ من معناه الحق إلى الباطل بوجود الحيل اللفظية كما يفعل أهل البدع في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم يعني مثلا نمسك الإسلام فيه كام بدعة وكام مذهب مش كده آه.
السنة أهل السنة والشيعة الشيعة والعلوية والمعتزلة أيوة.
والحائطية مم. مم.
وغير وغير وغير مئات من ال من بس المذاهب هنا يا بونا في لفظ رائع مم.
إلقاء الشبهة إلقاء الشبهة آه.
مظبوط يعني يا أخي المسلم فكر في اللي أنت بتقوله دي شبهة باطلة باطلة وبتسيء إلى نفسك بشهادة الكتب مم.
بشهادة كتبهم وعلمائهم وعلمائهم وقال أيضا في تفسير الدر المنثور في سورة البقرة أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب ابن منبه قال شوف كم واحد إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف
يا ربي
جهل جهل. وأي جهل جهل
آه.
حرام حرام على رايك انهم بيضروا انفسهم انهم بيقفلوا نفسهم عن النور يقول لك ايه ان التوراه والانجيل كما انزلهما الله لم يغير منها حرف ولكنهم يضلون بالتحريف في التاويل بكتب كانوا يكتبونها من عند انفسهم هم اللي بيكتبوا ويقولون هي من عند الله يعني وما كتب.
هي من عند الله آه.
مش في الكتاب الاصلي كتب خارجية, كتب خارجية.
آه. هم اللي بيكتبوها شوف بقى كم يقفل ويقول لك إيه؟ فاما كتب الله فانها محفوظه لا تحول
ده مين بقى يا ابونا نعيد تاني الإمام معاك؟
الرازي في الإمام كل أطل الرازي.
على شرح- يعني شيخ المفسرين ايوه نعم
آه، تفسير اخر وهو بتاع الجلالان تفسير الجلالين آه، في تفسير الايه بتاعت انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون قال اي حفظه الله من التبديل والتحريف والزياده والنقص حفظه الله من التبديل والتحريف والزيادة والنقص زين أكتر من كده صح؟ طب نيجي للأستاذ عباس محمود العقاد برضه كشاهد من شهاد علماء الإسلام لأن ده الراجل ده كاتب وكاتب عن عبقرية محمد وعبقرية المسيح وعبقرية عمر وعبقرية وكتاب أبو بكر الله وكتاب الله آه. اللي كتب فيه حاجات.
العجب أي. فقال ايه في كتاب الهلال انا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت أيوة.
لكن مفيش معنى ان انا اضيفه هنا على اساس ان ده كلام عالم من علماء الاسلام كتاب الهلال عدد ديسمبر سنه 1959 اللي عايز يشت- يجيب الكتاب يقدر يجيبه من دار الهلال وكتاب الهلال مش مجله الهلال كتاب في المقال الافتتاحي تحت عنوان الافتتاحي كنوز وادي القمران قال ايه بقى في المقال ده قال ان هذه اللفائف الاثريه اكتشفت في احد كهوف وادي القمران في شرق الاردن وهي لفائف يعود تاريخها الى 2000 سنه من 2000 سنه يعني الكلام ده كان سنه 59 شوف قبلها ب 2000 سنه آه.
يعني قبل ظهور الاسلام مم.
بكام قرن مم.
الاسلام ظهر في القرن الإيه؟ السابع فيبقى من أيوة.
20 سنه من من قبل 2000 سنه ال- إلى القرن العشرين آه.
كم قرن وتبين بعد وتبين وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للاطلاع عدوها عشان خاطر الاطلاع أن أهم ما تحويه نسخة كاملة من سفر أشعياء كتاب مقدس وعدة أسفار مقدسة أخرى وأنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة الآن أيوة.
بين أيدينا مم.
أي اختلاف ولا تبديل يبقى منين جه التحريف ونختم أقوال العلماء بعالم آخر هو الأستاذ أحمد أمين العالم الإسلامي والمؤرخ الإسلامي اللي كتب ضحى الإسلام في الجزء الأول صفحة 358 قال ذهبت طائفة من أئمة الحديث الحديث الإسلامي والفقه والكلام علم الكلام إلى أن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل يعني في التفسير مش في الأصل ومن حجة هؤلاء أن التوراة السبب يعني إن هم بيقولوا كده التوراة قد طبقت مشارق الشمس ومغاربها الدنيا كلها مليانة في- بالكتب ولا يعلم عدد نسخها إلا الله من كثرتها ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ استحالة بحيث لا تبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة ومغيرة والتغيير على منهاج واحد لأنها كلها متفقة مش كده؟ وهذا ما يستحيله العقل ويشهد ببطلانه أبعد هذا شهادة علماء الإسلام وبعد يعني ده- مش أي علماء علماء الإسلام وبعد كده يجي واحد جاهل مم.
يقول لك انتوا حرفتم في الكتاب
آه، في سؤال مهم جدا وبنواجهه في كل مكان يقال أن القرآن قد نسخ الإنجيل أي أنه ألغى الكتاب المقدس وحل محله السؤال ده بنواجهه كتير جدا يا ابونا فإيه رأيك في هذا الموضوع؟
على اعتبار ان الاسلام جه نسخ الاديان اللي قبله يبقى أيوة.
القران نسخ الكتب اللي آه، قبله والمتمم والخاتم وال- والألفاظ الكبيرة اللي بيقولوها دي أيوة.
أيوة.
آه صح آه، على اي حال الموضوع بتاعك ده يشدني لعده اسئله أيوة.
ناخدها ايه واحدة واحدة واحده واحده ما اصل كل حاجه لما تفكري فيها بعقل وبمنطق وبعمق ما تبقاش الرد بتاعها كده رد سطحي يعني لكن لازم تبقى تحتاج الى مع رد طبعا مقنع- اقناع مقنع.
وعشان تبقى مقنع فعندي ست اسئله نوجهها للحاجه بالشكل ده أيوة.
أول حاجة ما هو مفهوم النسخ في لغة القرآن؟ يقول لك نسخ يعني إيه؟ دي حاجة. السؤال الثاني كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي صدق عليه مصدقا لما بين يديك ينسخه زي هو مصدق عليه يقول لك نسخه
تلاتة.
سؤال ثالث كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو يأمر النبي محمد والمسلمين أن بالرجوع يقيم إليه آه. مم.
سؤال أربعة كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو يأمر النصارى بأن يحكموا بما فيه يقر سؤال خامس كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو يأمر بإقامة شرائعه احكموا بما أنزل الله فيه كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله السؤال الأخير حكاية الناسخ والمنسوخ دي وردت فين وبتاعت ايه وانه كتاب من الكتب اللي بتقولوا عليها انا هو اللي شخصيا ما يختص عدتش عليا في الكتاب المقدس الناسخ والمنسوخ.
هي عدت عليا قبل كده معلش مش كده برضو؟
طب نرجع بقى واحده واحده واحدة واحدة.
وبالتفصيل اها نمسك اول ايه؟
اول نقطه أول فيهم نقطة.
بقى لا.
مم.
ما هو مفهوم النسخ في لغة القرآن يعني إيه النسخ النسخ لها معاني كتير بصراحة آه معلش أنا بدوخ المشاهد معايا لكن أحب أقدم حاجة متكاملة مظبوطه لا ندوخ
أول معنى لكلمة النسخ هي الإزالة ينسخ حاجة يعني يزيلها احنا عندنا المفهوم البسيط النسخ يعني ينسخ كتاب يعني ينقله أو يكتبه نسخه تانية نسخة تانية، نسخ ده, نسخة الم- تانية.
ده المعنى البسيط ده المعنى البسيط آه.
وده وارد لكن في معاني تانية لكلمة نسخ اللي هي الإزالة تقولي لي إزاي أقول لك كده سورة الحج آية 52 تقول إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم هنا بقى اللغي ينسخ خالص ما يلقي الشيطان, الشيطان يعني بيش- بيلغيه خالص ويضع مكانه يضع مكانه.
آه.
خلاص طبعا الحكاية ديت لها قصة مش كده أيوه.
خليها شوية ولا نبتدي نبتديها يوضح الإمامان الجلالان القصد من هذه الآية التي ذكرها السيوطي عن معنى النسخ أي الإزالة من واقع الآية الواردة في سورة الحج 52 اللي بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ولا, ولا نبي إلا إذا تمنى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان يفسر الإمامان الجلالان هذه الآية قائلين معنى تمنى أي قرأ ومعنى أمنيته أي قراءته يقرأ وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من أهل قريش قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وجه مكمل بقى قال إيه الشيطان قال قلبه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى اللات والعزى ومناة دول أصنام
مم.
أصنام في مكة طب دولت غرانيق علا يعني حاجة عظيمة لا يمكن طبعا آه.
وشفاعتهن لا ترتجى استحالة مش ممكن يقول لك ايه فرح اهل قريش بذلك خلاص الالهه بتاعتهم اهي بلها كرامه وبلها شفاعه وجميعهم وصلوا ساجدوا- اياه وسجدوا وسجدوا أيوة.
واللي ما كانش قادر يسجد جاب شويه تراب وحط راسه عليهم سجد عليهم لانه راجل كبير ثم اخبره جبريل
اللي انت قلته إيه اللي أنت قلت؟ قالوا ده انا ما كلام ما قلته لكش جبته منين؟
آه.
قال انا قلت قالوا ده الشيطان اللي حطه فيك اخبره جبريل بما القاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فنزل له الايه ديت عشان يسليه اي يعزيه يعني واتشالت الغرانيق العلا ان شفاعتهن لترتجى من الايه؟
من القرآن خالص خالص.
آه.
يبقى دي ازاله آه. إزالة وحاجة مكانها بتوضع مكانها حاجه تضع آه.
وبعدين آه، في سورة النحل جه تعريف تاني بمعنى التبديل يقول ايه سورة النحل آية 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون آه، ربنا حر يجيب آية مكان آية حتة مكان حتة آه، حر يبقى إذا بمعنى الإزالة معنى التبديل بمعنى آخر التحويل في سورة الأنفال يقول لك جاء فيها في الآخر تناسخ المواريث من واحد إلى واحد ينسخ دي لا اه كانت كده الشرع كده لا ينسخه فيحوله وبمعنى النقل من موضع الى موضع دي اللي احنا حكيناها ينسخ كتاب زي ما قال في سوره الجاثيه ايه 28 انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون نستنسخه يعني ننقله مش كده؟
طب معلش برضو عشان نوضح للمشاهد اهي احنا دلوقتي في الجزء الاول اللي هو النسخ اهي طيب مفهومه بقى ده مف... اه مفهوم النسخ مفهوم الناس اه ده الج- السؤال ده السؤال الاولاني الأولاني.
من السته اللي قلت اللي قلت احنا عليهم قلناها.
اوكي
نسال السؤال الثاني لا ده. آه، اللي هو قلت كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي صدق عليه ماذا تقصد بذلك ايوه الحقيقه انا بشفق على اي مسلم يقول الكلام ده لانه ده معناه ان هو مش دارس قرانه ما هو للأسف ما آه.
احنا عارفين يا ما دي المشكله آه.
فعشان كده بيرمي الكلام وهو مش عارف ابعاده لكن ده بيطعن في ال- في القران بتاعه مثلا في سوره يونس ايه 37 يقول ايه وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تصديق الذي بين يديه يعني تصديق الق- التوراه والانجيل وفي سوره المائده 46 وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه برضه مصدق هيصدق ازاي على حاجه اتنسخت
صح سورة الأنعام 92 وهذا كتاب أنزلناه بالحق مبارك مصدق الذي بين يديه وفي سورة فاطر 31 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه وفي سورة الأحقاف آية 12 إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وسورة يوسف 11 وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه البقرة 91 وهو الحق مصدقا لما بين يديه وفي سورة البقرة 97 نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وسورة آل عمران آية 3 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وتفسير الإمام البيضاوي للكلام ده يقول إيه جاء القرآن تصديقا أي مطابقا لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقها فهو شاهد على صحتها ده الكلام ده مش بتاعي يعني ممكن انت تف- تفتكري طب نقول برضه يفتكر تاني.
انه خلص لحد كلمه ايه آه.
مطابقا لما تقدمه من الكتب الالهيه آه. طب برضو نقول المرجع تاني عشان أحب أن يرجعوا لي أهي.
لما يحب تفسير الامام البيضاوي مم.
على هذه الآية مصدقا لما بين يديه فبيقول جاء القرآن تصديقا أي مطابقا مطابقا لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقها فهو شاهد على صحتها ما قالش ان هو بي بي بينسخها او بيلغيها ده مصدق ليه يعني السؤال ده ملوش أي مجال دلوقتي آه، غريب.
آه يعني أنا مش آه، عارفة جابوه منين آه.
آه، عشان حتة خاطر النسخ الناسخ دي.
والمن- عشان آه.
الناسخ والمنسوخ في القرآن فبيفتكروا بقى الآية اللي تيجي في الآخر تنسخ الآيات اللي قبلها الآية اللي تيجي في الآخر تنسخ الآيات اللي قبلها فيبقى القرآن اللي جه في الآخر ينسخ الكلام اللي قبله يعني دي من منطلق فكر إسلامي مم.
آه، قلت كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي يأمر النبي محمد والمسلمين بالرجوع إليه وقلت كيف ينسخ القرآن الإنجيل وهو الذي يأمر النصارى واليهود بأن يحكموا بما أنزل, أنزل الله فيه بالظبط آه.
صح.
يعني مم. اتفضل واضح جدا من الآيات القرآنية إن القرآن بينصح محمد بالرجوع إلى الإنجيل والتوراة ففي سورة يونس آية 94 يقول إن كنت في شد شك مما أنزلنا إليك يعني لو أنت شاكك في القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
طبعا ما فيش مجال لليهود والنصارى يبقى لو كان مم.
منسوخ وملغي ما كانش قال له ما كانش قال ارجع.
له ارجع لهم ويأمروا بالاقتداء بما في الكتاب وبالأنبياء في سورة الأنعام تسعين وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني امشي عليهم ويأمرهم برضو بالرجوع إلى أهل الذكر اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم دي في سورة النحل 43 آه.
طب لا يسألهم ازاي والنبي محمد ي- نفسه كان يشهد للتوراة والإنجيل في سورة القصص 49 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبع
اهدى منهما منهما التوراة والإنجيل التوراة والانجيل طب إذا كانوا منسوخين هيتباعوا ازاي؟
يب- صح مم.
شوية ازاي؟
مم. وما فيش اهدى منه مش أهدى منهما
آه طب آه، دلوقتي بقى في سؤال ملح ولو اننا في اخر الحلقه بتاعتنا واكيد هناخد له حلقه تانية ماذا كنت تقصد بقولك اي كتاب يختص بالناسخ والمنسوخ ايوه آه، انا بعتقد ان اخد يعني- حته بس قبل ديت شويه اه واعتقد ان النسخ والمنسوخ ده محتاج حلقه ده لوحده.
كذا حلقه ده مش لوحده.
حلقه واحده بس طيب انا عايز اخد حته صغيره كيف ينسخ القران الانجيل وهو يامر اهل الكتاب بان يحكموا بما آه.
فيه في سوره البقره 212 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم آه.
وفي سورة المائدة 68 يقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل مم. وما- تقيم التوراة والإنجيل فلو كانوا منسوخين هيقيموا التوراة والإنجيل إزاي بقى وفي المائدة 44 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون إلى آخره يحكم بيها فلو منسوخ كان خلصت آه، يعني احنا عشان وقت البرنامج آه.
آه، هنوقف الحديث النبادي على كده وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن موضوع هام جدا اللي هو الناسخ والمنسوخ آه، عزيزي المشاهد آه، تاكد ان احنا بنحبك ويهمنا مصلحتك لو عايز كتاب مقدس او عايز اي كتاب ديني اخر ابعت لنا على العنوان اللي هيظهر اخر الحلقه واحنا يهمنا ان احنا نبعته لك شكرا والى اللقاء